الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأماني والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج فضفضة وكنا في الحلقة الماضية قد فتحنا موضوعا أنا أحسب أنه من أهم الموضوعات التي ينبغي أن ينشغل بها المسلمون وخاصة في زماننا الآن وعندنا في فلسطين جرح عميق للغاية فلسطين محتلة من سنة 1917 احتلال إنجليزي سلم بعد ذلك البلاد إلى اليهود سنة 1948 وما زالت إلى الآن فلسطين محتلة قضية ضخمة جدا قضية الصهيونية قضية العلاقات اليهودية بالدول العالمية المختلفة سر الصداقة الحميمة التي بين أمريكا وبين الصهاينة احنا اتكلمنا عن معضلة حقيقية موجودة في التاريخ وشفنا أثرها في الحلقة الماضية معضلة أن أمريكا تساعد اليهود بكل ما أوتيت من طاقة وأحيانا تساعدها على الرغم من أن هذا يتعارض مع مصلحة أمريكا وضربنا على كده أمثلة كتيرة جدا تجاوزت العشر أمثلة في الحلقة الماضية تثبت أن أمريكا تقف إلى جوار الصهاينة وإلى جوار اليهود حتى وإن تعارض ذلك مع مصلحة أمريكا ذاتها وطبعا دي معضلة غريبة جدا خاصة إذا جمعنا إلى جوارها أن الموروث الذي عندنا إحنا المعلومات اللي عندنا والتاريخ اللي عندنا والخبرة اللي عندنا بعلاقة اليهود بشكل عام بالنصارى بشكل عام أنها علاقة سيئة وأن النصارى يحملون اليهود دم المسيح عليه السلام طبعا نحن المسلمون نعتقد تمام الاعتقاد أن المسيح عليه السلام لم يقتل ولم يصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم لكن النصارى يقولون بصلب عيسى عليه السلام ويقولون أن الذي فعل ذلك هم اليهود بالاشتراك مع الرومان الوثنيين وطبعا اليهود بالفعل أيام سيدنا المسيح عليه السلام يعني حرضوا أمير القدس الروماني على قتل عيسى عليه السلام لكن رفعه الله عز وجل وقتلوا هم الشبيه فالقضية قضية يعني من بدايات الدعوة النصرانية وهناك صراع ما بين اليهود والنصارى حتى احنا قلنا ان سيدنا المسيح نفسه عليه السلام كان احد انبياء بني اسرائيل ومن امن به من بني اسرائيل صاروا النصارى ومن كفر به من بني اسرائيل ظلوا يهودا فالعلاقة بينهم علاقة ايمان وكفر وحرب مستمرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب ده التاريخ المعروف لنا والمحفوظ والمذكور في كتاب ربنا عز وجل اتفاجئنا واتفاجئ ناس كتير جدا بالعلاقة القوية جدا ما بين انجلترا بداية مع اليهود ثم امريكا الان مع اليهود وشكل العلاقة ما زالت مستمرة بنفس الحميمية يا ترى ايه السر ورا كده نرجع للتاريخ كنا في الحلقة الماضية وقفنا عند مرحلة رفع عيسى عليه السلام والصراع الذي دار بين اليهود متفقين او متعاونين مع الامير القدسي الروماني والنصارى من الناحية الاخرى النصارى حصل لهم اضطهاد كبير وأخرجوا من فلسطين وساحوا في الأرض واختلفت يعني الأماكن التي ذهبوا إليها وحصل طبعا زي ما انتم عارفين تحريف النصرانية وادعى النصارى بنوة عيسى عليه السلام إلى الله عز وجل أو ادعوا أن الإله هو عيسى عليه السلام تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ده كان خط ماشي اليهود في نفس الوقت عاشوا في فلسطين شوية لكن آه، أتت إليهم يعني الجيوش الرومانية سنة 70 بقيادة آه، زعيم روماني مشهور اسمه تيتوس وعمل مجزرة في اليهود في آه، القدس لو نيجي نلاحظ علاقة اليهود بالأوروبيين بشكل عام على مدار السنين علاقة في غاية السوء يعني كل شوية في مراحل التاريخ هنشوف ان في صدام بيحصل ما بين اليهود وما بين الأوروبيين بشكل عام ومع ذلك زي ما قلنا ان في الآخر انجلترا بدأت تراعي مصالح اليهود وهي اللي زرعت اليهود في داخل آه، فلسطين وأمريكا مكملة المشوار ايه سر الكلام ده بنتعرف ان شاء الله على الكلام ده في أثناء الحلقات دي وان شاء الله في الحلقة القادمة أيضا آه، في سنة 130 ميلادية إيليا هيدريان أحد برضو القادة الرومانيين عمل مذبحة تانية في اليهود في القدس مذبحة كبيرة جدا وهدم مدينة القدس كلها وأعاد بنائها من جديد وسماها على اسمه سماها إلياء القدس عشان كده كلمة إلياء موجودة في التاريخ وحتى جاءت في الأحاديث النبوية ومعروفة عند الصحابة والعهد الذي تم بين آه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أسقف القدس كان يتم على أنه أسقف إلياء إلياء نسبة إلى إليا هيدريان القائد الروماني اللي دمر مدينة القدس وبناها من جديد على اسمه وتعرفت في التاريخ بعد كده باسم إلياء آه، القدس برضو مجزرة جديدة كده لل- لليهود والعلاقة كانت في غاية السوء مع الدولة الرومانية سنة 324 ميلادية تنصرت الدولة الرومانية ده كان على ايدين ال- القيصر اسمه قسطنطين وهو اللي عمل بعد كده مدينة القسطنطينية في آه، آه، تركيا الآن وهو ال- ال- أمه جاءت إلى ال- القدس وعملت كنيسة القيامة وكنيسة المهد يعني له يعني تاريخ كبير جدا في النصارى لما تنصر القسطنطين هذا أو قيصر الروماني تنصرت الدولة الرومانية بكاملها وكان هذا بالحديد والنار وطبعا تنصروا على المبدأ المحرف تنصروا على أن عيسى هو الله أو عيسى هو ابن الله على اختلاف الطوائف والمذاهب بينهم يعني لكن صار هذا هو الواضع واستمر برضو ال- ال- الاضطهاد لليهود ولكن من منطلق ديني الآن يعني من منطلق أن اليهود هم الذين فعلوا كذا وكذا مع عيسى عليه السلام فصار الاضطهاد وصارت المؤامرات كذلك تصاغ من قبل اليهود ضد النصارى يعني الحرب بينهم كانت مستمرة ودائمة ولعلنا هنتعرض كتير لموضوع الاضطهاد الديني من النصارى لليهود أو العكس حسب علو كعب كل واحد منهما وأنا أنتهز هذه الفرصة وأقول وإن شاء الله لعلنا ن- يعني أتمنى أن نفرد لهذا الموضوع حلقات منفصلة لا يوجد في التاريخ دولة آه، في كل تاريخ ال- ال- ال- الدنيا كلها راعت حقوق الآخرين مثل ما راعت ذلك الأمة الإسلامية دايما نسمع عن اضطهاد ديني للأقليات اضطهاد اضطهاد ديني للطوائف الأخرى لكن عند الحديث عن الأمة الإسلامية هنجد آه، آه، حسن التعامل سعة الصدر القوانين التي ترعى الحقوق شفنا الكلام ده في الدولة العثمانية شفنا الكلام ده في الأندلس شفنا الكلام ده قبل كده في الدولة الأموية والعباسية شفناه في عهد الخلفاء الراشدين وطبعا في عهد سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم فدي قصتنا في التعامل مع الأديان المختلفة أو التعامل مع الرسالات المختلفة ودي قصتهم في التعامل اللي هو قصة الاضطهاد المستمر حتى ما بين الطوائف المتشابهة في داخل الدين الواحد يعني لما نيجي نتكلم عن النصارى مثلا ان هم فروع مختلفه هتلاقي كل فرع بيضطهد الفرع الثاني كذلك جوه اليهود هنشوف دلوقتي ان اليهود هينقسموا الى تفريعات مختلفه هتلاقي بينهم اضطهاد وبينهم عنصريه وبينهم يعني ناس بتسخر ناس لمصالحها لكن الحمد لله الكلام ده مش موجود في تاريخ امه الاسلام الوضع فضل على هذه الصورة علاقة سيئة جدا ما بين يهود آه، بشكل عام وما بين الأوروبيين مرة مع الدولة الرومانية مرة مع نصارى آه، أوروبا في القرن العاشر الميلادي العاشر الميلادي ده قريب يعني احنا بنتكلم على ألف سنة ماضية يعني يوافق تقريبا الرابع الهجري حصلت هجرة لبعض اليهود من منطقة الشرق إلى حوالين بحر قزوين بحر قزوين ده اللي موجود في آسيا وهو تقريبا يعني قريب جدا من أوروبا في هذه الهجرة بعد ما هاجر اليهود إلى هذه المنطقة تهود هناك بعض الناس بعض الناس اللي عايشين في هذه المنطقة كانوا أوروبيين مهاجرين حسب المراعي إلى حوالين بحر قزوين أو ناس آسيويين هاجروا بعد كده إلى أوروبا المهم أن في هذا القرن في القرن العاشر الميلادي بدأ تسلل اليهود إلى أوروبا دي كان اول يعني تقريبا وجود يهودي في داخل اوروبا اوروبا اليهود طول عمرهم عايشين اما في فلسطين اما في الجزيره العربيه اما في العراق اما في ايران في منطقه الشرق بشكل عام لكن اول مره يتحول اليهود الى المعيشه في اوروبا كان مع القرن العاشر الميلادي وهؤلاء الذين تهودوا يعني اعتنقوا الدين اليهودي ليسوا من بني اسرائيل يعني هم اصلا ما هماش من نسل بني اسرائيل اللي احنا متعودين ان اليهود دايما بيتجوزوا من بعض وعلاقتهم كلها ببعضها يعني عائلات لا خارج الاسباط او خارج العائلات اليهوديه بدات ناس تخش في اليهوديه ودخلوا الحقيقه باعداد كبيره وكتروا مع بعض اكتر من من العدد الاصلي بتاع بني اسرائيل لحد ما زاد عددهم دلوقتي اليهود دولت اللي هم تهودوا تقريبا 85% من اليهود في العالم و15% فقط هم اليهود الأصليين أولاد إسرائيل عليه السلام اليهود الجداد دولت بيسموهم في اللغة الإشكيناز الفرع ده من اليهود بيسموه الإشكيناز الفرع أوروبي اللي دخل في اليهودية في القرن العاشر الميلادي إشكيناز يعني ألماني باللغة العبرية فالإشكيناز دولت لأنهم عاشوا بعد كده في ألمانيا فخدوا الاسم ده وبيتكلموا لغة خليط ما بين الألمانية وما بين العبرية الفصيل الاول اللي هو اصول اليهوديه اللي هم اولاد اسرائيل عليه السلام طبعا اسرائيل عليه السلام اللي هو يعقوب عليه السلام فاولاد اسرائيل عليه السلام الناس اللي حافظوا على ديانتهم اليهوديه ولم يدخلوا الى النصرانيه او الى الاسلام دولت بيسموهم السفرديم الكلام ده انا عايز ال ال يعني المشاهدين والمشاهدات يعرفوه لانه هيتكرر او هتشوفوه بعد كده في وسائل الاعلام المختلفه وهتشوفوا سر العلاقه السيئه ما بين الاشكناز وما بين السفرديم انا كده اتعرفت على نوعين من اليهود النوع الاول اللي هو النوع الاوروبي وبيسموه الاشكناز يعني الماني والنوع الثاني اسمه سفرديم وسفرديم في اللغه العبريه يعني اسباني الناس ديت اللي كانت عايشه قبل كده في ظل الدوله ال الاسلاميه في الاندلس وعشان كده خدوا كلمه الاسبان او الاندلس في التعريف بتاعهم وهم بعد كده كانوا برضو بيتكلموا لغة خليط ما بين الأسبانية والعبرية أو بيتكلموا اللغة العربية اللي احنا عندنا بنسميهم اليهود الشرقيين اليهود الشرقيين اللي هم السفرديم اللي هم أصول اليهودية الحقيقية اليهود الإشكناز اللي هم اليهود الغربيين اللي هم كانوا أصلا من أوروبا أو من آسيا ودخلوا في اليهودية وآخر فرع من اليهود اللي هو الفرع الثالث فرع شريحة صغيرة اسمه يهود الفلاشة ودولة الأفارقة اللي من أثيوبيا وغيرها ودخلوا اليهودية وليسوا من الأصول اليهودية يكونوا تقريبا حوالي 5% فبنتكلم على أن الإسرائيليين الحقيقيين أولاد إسرائيل عليه السلام دولت 15% من يهود الدنيا دلوقتي و85% من يهود الدنيا ما هماش أصلا من بني إسرائيل ولكنهم دخلوا اليهودية إما من أوروبا وإما من أفريقيا دخلوا إلى أوروبا وعاشوا فيها فترة والانطباعات في اوروبا عنهم كانت في غايه السلبيه يعني اول ما اليهود دخلوا اوروبا عايش فيها دلوقتي النصارى خلاص اوروبا كلها اتنصرت على عهد قسطنطين واحنا بنتكلم على القرن العاشر الميلادي او ال11 الميلادي يعني اوروبا بقى لها 700 او 800 سنه متنصره من اول ما دخلوا والعلاقه في غايه السوء مع اليهود لاسباب كتيره جدا جدا اولا اليهود الخلفية الدينية عند النصارى ان اليهود دولت هم اللي كانوا سبب في صلب المسيح عليه السلام واحنا برضو برجع واكد واقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم لكن ده الاعتقاد اللي عند النصارى فبيتعاملوا مع ناس معتقدين انهم صلبوا يعني اعز شخصية عندهم وطبعا هم يؤلهوه او يدعون انه ابن الاله فموضوع كبير جدا عندهم فكراهية دينية متأصلة دي واحد الحاجة الثانية كراهية نتيجة الخلفية التاريخية لليهود اليهود في كل حياتهم السابقة كانوا دائما عونا لغير أصحاب الديانات على أصحاب الديانات يعني كانوا دايما يتعاونوا مثلا مع الفرس ضد الرومان وليهم قصة كبيرة جدا جدا مع قيصر هرقل لما دخل أرض فلسطين أنه لما في الموقعة الأولى واتغلب الروم, الروم اللي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض مين اللي غلبهم؟ اللي غلبهم كان الفرس في هذه المعركة تعاون اليهود مع الفرس ومع انهم كانوا في حلف مع الدولة الرومانية اللي كانوا عايشين في كان فيها فتعاونوا معاهم وعملوا مكائد ودلوا على معسكرات و- وفضحوا اشياء كثيرة في الدولة الرومانية وكانوا احد اسباب هزيمة الدولة الرومانية قدام الفرس ولفت الايام وانتصر الفرس كما بشر القرآن الكريم وانتصر الرومان على ال- ال- الفرس وعادت الكرة للدولة الرومانية ودخل هرقل إلى أرض آه، آه، فلسطين آه، فاتحا وهو بيستقبل اليهود على ان هم يعني احد ال- الحلفاء القدماء فالناس قالوا له لا والله ده اليهود يعني تعاونوا مع الفرس وعملوا كذا كذا كذا وخانوا العهود وودونا يعني في آه، ازمه كبيره اثناء المعركه فتحرج هرقل من ان هو يعني يعني يقوم بقتلهم وهم وهو بينه وبينهم عهد لكن القساوسه قالوا له اقتلهم وعلينا دمهم وهنصوم عنهم يعني عده ايام كل سنه وطبعا يعني للاسف الشديد التحريف ده شيء عادي جدا في اليهوديه والنصرانيه وسمحوا له بقتلهم وبالفعل قتلهم آه، آه، آه، هرقل او قتل عدد كبير منهم وطبعا ده برضو عمل خلفيه تاريخيه سيئه جدا عند علاقه اليهود مع النصارى غير كده اسلوب اليهود اصلا في المعيشه وفي الحياه وفي ال- الخطط وفي طريقه التفكير كل هذا لا يمكن ابدا يطئها حد من المعاصرين لهم يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا في القران الكريم قال واخذهم الربا وقد نهوا عنه واكلهم اموال الناس بالباطل هي دي الحياه اللي عاشها في اوروبا هم عاشوا في اوروبا قائمين على التعامل بالربا والربا يعني ايه يعني بستغل واحد محتاج عنده ازمه وانا عندي اموال كتيره وعلى فكره قصه المال مع اليهوديه محتاجين ندرسه زي ما قلت في الحلقه الماضيه ان دايما قصه ال- اليهو- اليهود من بدايتها الى زماننا الان ولعلها الى يوم القيامه مرتبطه دوما بالمال عندهم قدره كبيره جدا على التعامل الاقتصادي وعلى كنز الاموال بطرق مشروعه وغير مشروعه فبيكونوا ثروات ضخمه جدا اكبر الشركات العالميه اللي هي multinational companies دلوقتي او الشركات المتعدده الجنسيه معظمها مملوكه لليهود او على راسها اليهود البنوك الكبرى في العالم في دايما في مجالس ادارتها وعلى قمتها يهود م- مراكز الاعلام الكبرى في العالم نفس القصه فموضوع المال هذا كثير عند اليهود وواخد مساحه ضخمه جدا من فكرهم حتى لما رفضوا آه، زعامه طالوت رحمه الله كما ذكر ربنا عز وجل في سوره البقره قصه طالوت قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعه من المال يعني قضيه المال شوف من بدايات ال- اليهودية أصلا وهم بيقولوا والله لو كان عنده مال زيادة كنا فوتنا له موضوع الشرط شرط الن- النبوة أنه يكون من عائلة معينة كنا تجاوزنا عن هذا الأمر لكنه فقير ليس معه مال فلما ينزل اليهود إلى أرض أوروبا تعاملوا بالمال وجمعوا أموال كتيرة كانوا بيتعاملوا مع الناس بالربا والربا بستغل حاجة واحد محتاج وبديله الربا أضعافا مضاعفة فالراجل بعد ما كان عليه دين عشرة بقى عليه دين مية لأنه مش قادر يدفع وعمال يتركب عليه فوائد كل يوم وهكذا فصارت البغضاء لليهود في قلوب الناس وأكل أموال الناس بالباطل لو استطاع ان هو يسرق الناس او يغش الناس او يخون الناس يفعل هذا فدي كانت اخلاق اليهود اللي متاصله ومتجذره فيهم حتى من ايام صحبتهم لاول انبيائهم واعظم انبيائهم موسى عليه السلام من اول القصه خالص وهم معذبينه وزي ما انتم يعني عارفين راجعوا القران الكريم قصه كلها كذب وكلها جبن وكلها يعني اباطيل ومؤامرات وعباده للعجل وادعاء يعني اشياء كثيره وسب للانبياء وقتل الأنبياء في النهاية هي دي حياة اليهود فكانوا بيعيشوها مع موسى عليه السلام عاشوها مع داود وسليمان عليهما السلام عاشوها في كل حياتهم وعاشوها في أوروبا لما راحوا وعاشوها برضه في المدينة المنورة أيام الحبيب صلى الله عليه وسلم وحصلت بينهم وبينه معارك متعددة زي ما انتم عارفين مفيش قبيلة من القبائل اليهودية إلا وتمت معاها موقعة سواء كانت بني قينقاع ولا بني النضير ولا بني قريظة ولا يهود خيبر في كل يعني الظ- الظروف تمت مواقع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي كلها طرق من التعامل الكذب المستمر كانوا بيكذبوا على الناس ايقاع الحروب كانوا دايما يعملوا مكائد ما بين دولة ودولة او قبيلة وقبيلة في داخل اوروبا فيحدث صراع وهم بعد كده بالمال اللي معاهم بيبيعوا السلاح لده ويبيعوا السلاح لده وبيستفيدوا من خراب البلاد والعباد دي طبيعتهم اللي خلت الناس كلها زهقانة من التعامل مع اليهود خلفية دينية صعبة جدا خلفية تاريخية صعبة جدا ومعاملات أخلاقية منحطة وأشياء يعني كلها لا تحض أبدا على التعايش السلمي مع هؤلاء القوم عشان كده دايما كانت الحروب مستمرة أو المشاكل مستمرة ما بين النصارى في أوروبا بشكل عام وبين اليهود الموضوع آه على فكرة الكلام ده لحد وقت قريب يعني أنا بقول ال- الانطباع ده في أوروبا ما ما اتغيرش كتير الانطباع ده جايز الظروف السياسية اتغيرت لكن إلى الآن الموضوع أوروبا بشكل عام بيكرهوا اليهود إلى حد كبير ولو في واحد يعني ألماني ولا إيطالي ولا فرنسي اتكلمت معاه و- وضامن ان مفيش حد بيسمع ممكن يذم في اليهود ويتكلم عليهم كلام سلبي للغايه. انا شفت يعني آه، آه، كتاب في فرنسا كان بيدرس فيه المدارس وبيذكر يعني حقبه من التاريخ الفرنسي في الاربعينيات يعني بنتكلم على 60 70 سنه فاتت كان آه، جايب صوره قديمه من باريس في حديقه من الحدائق مكتوب عليها ممنوع دخول الكلاب واليهود. ممنوع دخول الكلاب واليهود هكذا بيساووا بين الاثنين واماكن معينه الحدائق المكتبات العامه ال- بعض المستشفيات الراقيه يعني اماكن معينه ممنوع على اليهود ان يدخلوها اصلا فده كان الجو العام في اوروبا بشكل آه، كبير في سنة 1290 ميلادية حصل تطور في الاضطهاد لليهود أو في المعاملة العنيفة مع اليهود طبعا احنا قلنا خلفيات المعاملة العنيفة ايه أسبابها يعني مش الأوروبيين تطلع في دماغهم كده انهم يضربوا اليهود لا في أسباب قلنا واحد اثنين ثلاثة أربعة لكن الموضوع تفاقم جدا سنة 1290 ميلادية عندما أعلن إدوارد الأول وده كان ملك إنجلترا أعلن آه، فرمان بطرد كل اليهود أو كل الكفار في حد تعبيره من إنجلترا طبعا هم بيقولوا على اليهود كفار لأنهم لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام فبيطرد اليهود من إنجلترا كلها فحصل إجلاء لكل اليهود الموجودين في إنجلترا لحد هذه اللحظة العلاقة في غاية السوء بين إنجلترا وبين اليهود وهنشوف بعد شوية إزاي الأمور تغيرت ده حصل في آه، إنجلترا سنة 1306 يعني بعد موضوع انجلترا ده ب 16 سنة لكن 1290 حصل الكلام ده في انجلترا 1306 بعدها ب 16 سنة في فرنسا حصلت مشكلة تانية اعلن فيليب الاول آه، ملك فرنسا انه على اليهود في داخل فرنسا ان يختاروا بين واحدة من ثلاث بنتكلم على انجلترا حصل فيها مشكلة وفرنسا تفاقم الموضوع اكثر واكثر قال لهم عندكم واحدة من ثلاث اختيارات اما ان انتوا آه، تخرجوا بره البلد خالص تجلوا بكامل هيئتكم عن فرنسا مش عايزين ولا واحد يهودي في داخل فرنسا واما الاختيار الثاني ان انتوا تتنصروا تدخلوا في النصرانيه طبعا ساعتها النصرانيه كانت حاجه واحده ما كانش في كاثوليك وبروتستانت وارثوذكس كانت لسه حاجه واحده فتدخلوا في النصرانيه واما الحاجه الثالثه القتل يعني ما عندكمش اختيار مش واحد يهودي هيفضل في- موجود في فرنسا وطبعا راجع الكلام ده است- استرجعه كده وشوف تاريخ الامه الاسلاميه وازاي اليهود عاشوا في داخل الامه الاسلاميه وازاي النصارى عاشوا في داخل الامه الاسلاميه عشان تعقد مقارنات بين معاملات الاخرين للاقليات التي لا تدين بدينهم ومعاملات المسلمين ومحتاجين زي ما قلنا نفرد حلقات كامله لهذا الموضوع. فطرد كل ال ال اليهود من فرنسا او دخل كثير من اليهود الى الديانه النصرانيه طبعا حاخام اليهود في باريس امر مجموعه كبيره جدا بالدخول في النصرانيه وخلاص ان هم ينسوا قصه اليهوديه ولكن هذا الكلام كله كان ظاهريا فقط يعني هم تنصروا ظاهريا وقلوبهم يهوديه عشان كده احنا عندنا في الاسلام نقول لا اكراه في الدين شوفوا قسطنطين لما تنصر سنة 324 خلى الدولة الرومانية كلها بالسيف تصبح نصرانية لما نزل الأسبان إلى آه، آه، آه، أمريكا اللاتينية واحتلوها كلها بالسيف خلوا أمريكا اللاتينية كلها كاثوليكية نفس القصة حصلت في أمريكا مع الهنود الحمر دائما هذا التسلط بالسيف عندنا في الإسلام لا إكراه في الدين لأن ملوش معنى أن أنا أكره إنسان على الدخول في عقيدة ما وفي قلبه يعني مشاعر تانية خالص أو عقيدة تانية خالص هذا نسميه النفاق وهو أخطر على الأمة لذلك منع ربنا سبحانه وتعالى هذا الأمر كلية من من الدولة الإسلامية أو من الأمة الإسلامية أن يقهروا الآخرين على تغيير دينهم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه عقيدتنا وهذا ديننا فيليب الأول امرهم يا اما تتنصروا فعدد كبير جدا اتنصر ويا اما تخرجوا بره البلد يا اما القتل في ناس خرجت بره البلد راحت فين من كل بلاد الارض راحت فين راحت الاندلس المسلمه وعاشت في الأندلس المسلمة معززة مكرمة واخدة حقوقها بتتعامل بال- في تجارتها ما عندهاش أي مشكلة آه، منهم من يترقى في مناصب العلماء منهم من يترقى في مناصب الكتاب منهم من يعمل في التجارة في الصناعة في أي مجال الدنيا مفتوحة قدامهم في الدولة الإسلامية وسبحان الله يا إخواننا وأخواتنا لما سقطت الأندلس المسلمة في يد الأسبان الكاثوليك المحاكم التفتيش التي أقيمت في أسبانيا للبحث عن المسلمين كانت تبحث كذلك عن اليهود في هذا الكاثوليك اللي في أسبانيا كانوا يقتلون المسلمين ويقتلون اليهود وده اضطر اليهود انهم يهجروا من الأندلس وراحوا فين؟ راحوا للدولة العثمانية المسلمة دي قصتها والكلام ده ممكن نحتاج منها تفصيلات الحقيقة في في غاية الروعة تاريخ الأمة الإسلامية في التعامل مع الأقليات غير المسلمة لكن الشاهد ان فرنسا خلت كذلك من اليهود المعلن انهم يهود في ناس خرجت وهاجرت وفي ناس فضلوا في البلد لكن تنصروا ودخلوا في ديانة النصرانية اليهود اللي اتنصروا دولت كانوا مشكلة كبيرة جدا جدا في فرنسا لان هم تنصروا ظاهرا لكن في قلوبهم الحب لليهود لليهودية والدين اليهودية ما عادوش فقط مجرد ناس غيرت دينها لا ده صاروا أناس يحاولون أن ينخرون في عظام الدولة الفرنسية الكاثوليكية مش انتوا اللي أكرهتونا على تغيير الدين اليهودي إلى دين نصراني طب احنا هنرد لكم الصعصعين وهنهد الديانة النصرانية ونحدث فيها شقا كبيرا جدا وفاصلا بين دولة أو بين طائفة وطائفة وهنضرب النصارى من حيث أتونا يعني انتوا بتتكلموا على منطلق ديني ان اليهود هم الذ- الذين يعني آه، بتدعون انهم قتلوا عيسى عليه السلام او صلبوا عيسى عليه السلام طب احنا هنخش لكم برضه من منطلق ديني ونهد الديانه النصرانيه فماذا فعل هؤلاء اليهود؟ بنتكلم على اليهود اللي اتنصروا في داخل فرنسا. قعدوا يترقوا في المناصب الدينية في داخل ال- آه، فرنسا بدأوا يدرسوا الدين النصراني وبدأوا يعلوا في المناصب الدينية في الكنيسة ال- الفرنسية وبدأ يكون منهم قساوسة في داخل فرنسا أصولهم وجذورهم يهودية لكن ديانتهم قدام الناس نصرانية علوا جدا جدا في المناصب وسيطروا على عدد من الكنائس الفرنسية وانتشروا من فرنسا إلى عدد من الدول الأوروبية لأن فرنسا كانت لها مكانة كبيرة جدا في دول أوروبا بنتكلم على 150 سنة أو أكتر تقريبا هذا العمل يعني بنتكلم على حاجة مش مجرد سنة أو اتنين أو عشرة لا سياسة نفس طويل جدا جدا وده موجود على فكرة في قصة اليهود من أولها إلى آخرها موضوع ان هم النفس الطويل والتخطيط الطويل وال... على المدى البعيد والرؤية يعني العميقة لأمور كثيرة بيخططوا لها ويفسدوا فيها الدنيا عملوا الكلام ده كله وصبروا جيل ورا جيل ورا جيل لحد ما في النهاية بدأوا يفكروا ازاي بقى ممكن نخرج للجمهور بشيء يغير تماما من شكل أوروبا ايه الشيء ده؟ بدأوا يخترعوا مذ- مذهب بيسموه المذهب البروتستانتي يعني ايه بروتستانت؟ بروتستانت يعني الاعتراض او الاحتجاج فكلمة البروتستانت هذه ده مذهب اخترعه اليهود اللي هم صاروا الآن في شكل نصراني لكن هم في الداخل يهود وما زالوا على هذا المذهب ال- ال- أو الدين اليهودي عملوا مذهب الاعتراض ده جمعوا نفسهم وعملوا حركة سرية ودعوا أحد ال- القساوسة ال- الألمان والقس الألماني اللي موجود دلوقتي اللي هيك- اللي هنقول اسمه دلوقتي هو أصلا نصراني من الأساس وألماني يعني ما هواش فرنسي ولا هو أصلا يهودي متنصر ليه عشان لا تحوم حوله الشبهات وضحكوا عليه بأن إن عايزين نقوم بدعوة آه، إصلاح وان هدفنا كله هو تغيير اوروبا الى الوضع الافضل واللي حصل ان هم آه، آه، بداوا يقنعوا آه، آه، مارتن لوثر اللي هو بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو القس الالماني مارتن لوثر ان هو يغير من الديانه النصرانيه ويبتكر فيها اشياء جديده ويعلن هذه الامور باسم الاصلاح. اصلاح ايه؟ الاصلاح ده مقصود بيه ان هم هي... هيغيروا اشياء فاسده في الكنيسه واقع الامر يا اخواني واخواتي ان فعلا الكنيسه الاوروبيه في ذلك الزمن كان فيها مشاكل كتير جدا يعني فيها فساد آه، اخلاقي القساوسه والرهبان والراهبات كان عندهم مشاكل اخلاقيه شديدة السوء وتصل حتى إلى مركز البابا الكاثوليكي نفسه كان في مشاكل مالية عندهم فساد مالي كبير جدا وكانت الكنيسة من أكبر المؤسسات المالية الموجودة في أوروبا عندهم مشاكل آه، عسكرية كانوا بيسيطروا عندهم ميليشيات عسكرية بيسيطروا على تقريبا كافة ملوك أوروبا ما ينفعش ملك ان هو يتعين آه، الا برضا البابا ممكن يشيل واحد وينزل واحد وسيطرة شبه كاملة على آه، اوروبا من الناحية العسكرية لكن فوق ده كله كان عندهم مشاكل عقائدية خطيرة جدا وكانوا بيفرضوا على الناس ان اي حد يعمل ذنب من الذنوب لابد ان يذهب الى البابا ويعترف له سواء كان البابا الكبير اللي موجود في ال- روما او الفاتيكان او كان احد البابوات او احد القساوسه الموجود في كنيسه من الكنائس لازم يروح يعترف للبابا بذنبه ده عشان يتغفر له هذا الذنب والبابا يفرض عليه مبلغ من المال يدفعه للكنيسه طبعا المبلغ ده بقى كان بيخش للبابوات هؤلاء فيزود قوة الكنيسة المالية والسيطرة ال- ال- الحكمية لهم على البلاد وبيخسر الناس الناس كلها كل يوم عمالة تذنب وتخطئ وإذا لم يدفع هذه الأموال فسوف يدخل إلى ال- الجحيم ولن يرضى عنه الرب سبحانه وتعالى فده كان ال- المنطلق حتى وصل في النهاية إلى ما يسمى في التاريخ بالصكوك الغفران يعني انت لو انت عندك ذنوب كتيرة تروح للكنيسة تشتري صك غفران تشتري ورقة ب ب 1000 مثلا آه، يعني آه، حسب بقى العملة 1000 ليرة ولا 1000 كذا حسب المكان تدفع فيها فلوس تاخد ورقة من البابا ان انت خلاص مغفور ليك رحت عملت ذنوب تانية تروح تشتري صك غفران تاني وهكذا فصارت قوة ضخمة جدا للبابا وصار كل الناس عبيد للكنيسة طبعا دي مظاهر فساد كثيرة جدا والوقت لا يتسع حقيقة لذكر مظاهر فساد الكنيسة وكان بعض ملوك أوروبا بيعترض على هذا السلوك وبعض ملوك أوروبا كانوا بي بيرفضوا سلوك البابا مع ال- الملوك وكان على أشهر هؤلاء الملوك كانوا ملوك ألمانيا فملوك المانيا دايما ملوك المانيا وانجلترا كانوا دايما على شقاق مع البابا اللي كان عايش في ايطاليا بينما كانت فرنسا قريبه جدا جدا من البابا فده قسم اوروبا تقريبا آه، نصين وخلى ال- ال- البابا دايما على علاقه سيئه بدوله المانيا بشكل عام وده يفسر لنا ليه اليهود لما جم يختاروا قس عشان هو يحطوه في الصوره ان هو اللي قائد الاصلاح اختاروه من المانيا لانه عارفين ان الشعب الالماني ممكن يكون متعاطف مع من يعترض على البابا وانت عارفين اصلا دعوه البروتستانت كان اسمها البروتستانت يعني الاحتجاج او الاعتراض على مين على البابا فلقوا ان افضل واحد يجيبوه يكون واحد من المانيا فجابوا القس الالماني مارتن لوثر واقنعوه بهذه الافكار وقالوا له ان احنا كل ده عشان الاصلاح وعشان ال- التغيير والاحتجاج على البابا وعندنا يعني آه، بعض الامور اللي شفناها في الديانه النصرانيه واحنا قساوسه وكبار في الكنيسه شايفينها غلط في العقيده ومحتاجينك يا مارتن لوثر تقود حركه كبيره جدا تغير بها وجه المسيحيه وتعيد المسيحيه كما يقولون الى حقيقتها يا ترى ايه الحاجات اللي قالوها مارتن لوثر في العقيده وايه ال ال الاقناع اللي اللي دخل في دماغه وخلاه بعد كده يالف كتاب غريب جدا ده ان شاء الله اللي هنرا- نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قبل الفاصل كنا نتكلم عن جزء من التاريخ الاوروبي المهم جدا جدا نفهمه علشان نعرف آه، ايه سر العلاقه الحميمه ما بين آه، اليهود وامريكا او اليهود وانجلترا وايه آه، سر التحول الكبير جدا من العداء الى الموده لحد دلوقتي بنتكلم على عداء لحد دلوقتي بنتكلم على حروب ما بين النصارى وبين اليهود مشاكل بين النصارى واليهود تفاقمت المشاكل في فرنسا وفي انجلترا وادى ذلك الى دخول اليهود في النصرانيه قهرا ولما دخلوا في النصرانيه بداوا يفوتوا في عضدها وعايزين يقلبوا الكنيسه كلها ويقلبوا البابا اللي مزعلهم ويعملوا آه، ديانه جديده تقسم اوروبا نصين ويبقى اليهود في الاخر هم المستفيدين من هذه القسمه فجابوا واحد من المانيا اللي هي دايما معترضه على البابا والواحد ده اسمه مارتن لوثر وأقنعوه بالقيادة والزعامة وأنه يكون هو ليه الوجه ال- الذي يغير أوروبا بعد ذلك وبدأوا يتكلموا معاه في أنه يكون بدعوة إصلاحية يهاجم فيها البابا في أمور الفساد الكتيرة وهي فعلا عنده أمور فساد هائلة فيهاجم فيها البابا ويهاجم فيها قساوسة الكنائس المختلفة في أوروبا ويدعو الناس إلى اتباعه على الديانة النصرانية الصحيحة كما يقولون ايه بقى الديانة النصرانية الصحيحة شوف العقائد اللي دخلها اليهود في ذهن مارتن لوثر وخلوه بعد كده يكتب كتاب بهذا المعنى والكتاب ده شاع في اوروبا وانتشر بشكل كبير جدا وغير فعلا من وجه اوروبا اول حاجة زرعوها في ذهن مارتن لوثر ان هو آه، ان اليهود امة مقدسة وانهم الشعب الوحيد الذي اختارهم الله عز وجل وانهم فوق كل البشر عنصريا وعقائديا ودينيا وكل شيء فاليهود وانهم اولاد الرب آه، سبحانه وتعالى تعالى الله عما يكون علوا كبيرا فاقنعوه ان اليهود دولت يعني امه مظلومه في التاريخ وامه مقدسه ومحبوبه عند الله عز وجل فهذه واحد طبعا ده على خلاف معتقد النصارى في اوروبا كلهم دلوقتي يعني في ذلك التوقيت ولا واحد في اوروبا معتقد بهذا الاعتقاد لكن ده الفكر اللي بدأ يتكلم عليه مارتن لوثر الحاجة الثانية الخطيرة جدا قالوا- قالوا له ان العهد الجديد اللي هو الانجيل حرف وصدقوا في ذلك فعلا العهد الجديد الانجيل حر بتحريفات كثيره جدا يكفي انهم ادعوا ان الله عز وجل هو المسيح عليه السلام او ان المسيح هو ابن الله عليه السلام قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذه من اكبر التحريفات التي فعلها النصارى في انجيلهم وادعوا هذا ال- الموضوع فقالوا له والله الانجيل محرف لكن التوراه اللي هي العهد القديم لم تحرف وهذه كذبه كبيره جدا جدا من اليهود طبعا لما بيكلموا مارتن لوثر مش بيكلموه على ان هم يهود بيكلموه على ان هم قساوسه موجودين من اوروبا من اماكن مختلفه ضجوا من فساد الكنيسه فذهبوا الى رجل عظيم او كبير هو مارتن لوثر يحضونه على قياده ثوره عارمه في اوروبا كلها ضد الكنيسه فالكلام المنطلق ان انت بنخليك انت زعيم هذه الثوره ومحرك هذه الجموع وانت الماني ومعاك الالمان وممكن تت- تدخل معاك اعداد كبيره من اوروبا ويكون لك الصيت الكبير جدا في تغيير وجه اوروبا. فالحاجه الثانيه اللي زرعوها جواه ان العهد القديم هو اللي صح اللي هو التوراه والعهد الجديد اللي هي الانجيل محرف وبذلك سيدعو مارتن لوثر الى اتباع التوراه دون الانجيل خلي بالك النصارى بيتبعوا الاثنين التوراه والانجيل العهد القديم والعهد الحديث لكن ده عايز يعمل طائفه جديده لا تتبع الا التوراه فيصبح دين النصارى الجديد هو التوراه وليس الانجيل طبعا احنا بنشوف الكلام ده كله كلام آه، تهريج وازاي دخل الكلام ده في عقولهم وازاي هو ده اللي حصل والكلام ده ما فيهوش فيه مشكله عند اليهود والنصارى لان تحريف الكتاب عندهم امر طبيعي جدا جدا وذكر ذلك ربنا عز وجل في كتابه الكريم قائلا فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون هذه شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى على اليهود والنصارى في كتابه الكريم سبحانه وتعالى فديت الحاجة التانية اللي زرعوها أول حاجة إن اليهود أمة مقدسة تاني حاجة إن التوراة مش محرفة وهذا كذب وأن الإنجيل هو فقط المحرف والحاجة التالتة اللي قالوها خطيرة للغاية وهي اللي عندنا بعد كده عملت لنا مشكلة في أرض فلسطين قالوا أن المسيح عليه السلام لن ينزل مرة ثانية إلى الدنيا إلا إذا أقيمت لليهود دولة في فلسطين جابوا الكلام ده منين الله أعلم يعني هذا اختراع حقيقي محض افتراء قصة افتروها ان نزول المسيح عليه السلام مرة ثانية الى الدنيا نحن المسلمون نؤمن انه سيعود الى الدنيا وكذلك النصارى يؤمنون بذلك وكذلك اليهود يؤمنون بذلك لكن كل واحد بيؤمن به على معتقده الخاص زي ما احنا كلنا عارفين لكن المعتقد الذي زرع زرعه اليهود في ذهن مارتن لوثر وبعد كده هو حطه في الكتاب بتاعه هذا المعتقد هو أنه لن ينزل المسيح شرط نزول المسيح أن تقام لليهود دولة في أرض فلسطين أرض فلسطين حوالين جبل صهيون في فلسطين ده بقى منشأ ما يسمى بالصهيونية في العالم الصهيونية يعني العودة إلى أرض فلسطين حوالين جبل صهيون لإقامة دولة لليهود ده مبدأ الصهيونية أو منشأ الصهيونية قالوا لنا الكلام ده من صلب الدين فأي واحد في الدنيا بيحب المسيح عليه السلام وعايز المسيح عليه السلام ينزل مرة تانية إلى الأرض فيحكم الأرض بالعدل لابد له أن يساعد اليهود في إقامة دولة في فلسطين فإذا قامت هذه الدولة في فلسطين نزل المسيح عليه السلام يبقى ده المعتقدين كده هيخلوا كل النصارى الذين يؤمنون بعقيدة ال- ال- الديانة الجديدة هذه التي اخترعها اليهود وصدروا فيها مارتن لوثر عشان يقولها للناس هيخلوا كل هؤلاء المعتقدون بهذا ال- هذه المذهبية وهذه الديانة يسعون إلى إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين فصارت القضية مش قضية يهودية ده صارت القضية قضية نصرانية يعني عشان انت تكون نصراني حق على الديانة الجديدة او المذهب الجديد لازم تساعد اليهود وتقدس اليهود وتحترم اليهود تساعدهم في اقامة وطن وتقدس اليهود لانهم امة مقدسة في اول نقطة قلناها وتساعد اليهود في تطبيق مذهبهم او توراتهم لانها غير محرفة والانجيل محرف الكلام ده اقتنع به مارتن لوثر وفي ظل طبعا التضخيم اللي عملوه لاسمه وصناعة الزعيم ونشروا اسمه في كل مكان وبقى مارتن لوثر هو أمل كثير من النصارى للخروج من سيطرة البابا ومن فساد الكنيسة ومن كذا وكذا ظهر مارتن لوثر وهو يكتب الكتاب الأول له كتاب عجيب جدا سماه المسيح ولد يهوديا يعني وجايب من خلاصة الخلاصة من اسم الكتاب المسيح اللي انتوا بتحبوه ايها النصارى يهودي في الاصل فانتوا ليه كارهين النصارى وفعلا الح- دي حقيقة المسيح يهودي يعني من اصل آه، ال- ال- بني اسرائيل وهو نبي من انبياء بني اسرائيل ومنشأه من الاسباط من اولاد آه، آه، يعقوب عليه السلام اولاد اسرائيل عليه السلام فهو فعلا من أول من بني اسرائيل فهو قال المسيح ولد يهوديا فاللي انتوا بتحبوه وبتعظموه وبتقدسوه ده اصلا مولود يهودي فانتوا ليه بتكرهوا اليهود وكتب بقى في كلامه كلام يعظم فيه اليهود بشكل مبالغ فيه خليني اقرا لكم فقره قالها في كتابه المسيح ولد يهودي طبعا الكتاب موجود ومنتشر في كل يعني البلاد المعتنقه لهذا المذهب يقول ان الروح القدس شاءت يقصد طبعا رب العالمين سبحانه وتعالى ان الروح القدس شاءت ان تنزل كل اسفار الكتاب المقدس عن طريق اليهود وحدهم ان اليهود هم ابناء الرب ونحن يقصد النصارى ونحن الضيوف الغرباء وعلينا نحن النصارى ده واحد خلي بالك مارتن لوثر واحد نصراني بيتكلم اليهود ما اتكلموش باسمهم وما جابوش واحد اصوله يهوديه عشان الناس ما تقولش اصل ده جذره يهودي لا ده جابوا واحد الماني خالص آه، ك- آه، نصراني خالص عشان يقول الكلام ده فيقول ايه وعلينا نحن النصارى خلي بالك من اللفظ اللي جاي في منتهى الغرابة وعلينا نحن النصارى أن نرضى بأن نكون كالكلاب التي تأكل من فتات مائدة أسيادها تخيل واحد نصراني كتب هذا الكلام ويقول أن النصارى لابد أو ينبغي عليهم أن يكونوا كالكلاب على مائدة اليهود يأكلون من فتات اليهود تخيل بقى واحد يعتنق هذا المبدأ واعتنق هذه الديانة واعتنق هذا التوجه كيف سيتعامل مع اليهود هو خلاص صار جزء من دينه ان هو يعظم اليهود وصار جزء من دينه انه يمشي على التوراة وصار جزء من دينه ان يأكل من فتات اليهود فمهما اليهود غلطوا اسيادي وانا لازم اكل تحت رجليهم كما يقول مارتن لوثر ومهما غلط اليهود فاحنا هنغفر لهم ونسامحهم لانهم اولاد الرب ومهما ترك اليهود مهمة اقامة وطن ليهم في فلسطين احنا سنقوم ب- باقامة هذا الوطن مش بس عشان سواد عيون اليهود لا عشان المسيح عليه السلام ينزل الى ارض الدنيا كما نعتقد في ديانتنا الجديدة عملوا الديانة الجديدة ديت الكلام ده كان سنة 1534 كتب الكتاب بتاعه ده 1528 اعتقد راجع لكم التاريخ بالظبط ال- الكتاب بتاعه سنة 1528 عمل الكتاب بتاعه وانتشر الكتاب وبدأت الدعوة البروتستانتية تنتشر في أوروبا أكتر بلد انتشرت فيها البلاد اللي كانت بتعارض البابا الكلام ده جه على هواهم كلام جميل جدا ممكن نضرب الباب في عمق وباسم الإصلاح وكل الدعوات اللي بتخش تخرب الدين كتير جدا جدا بتتعمل باسم الإصلاح وتحط شعارات براقة جميلة جدا جدا نحن نقاوم البابا الفاسد والأموال المسروقة والسلطة الغاشمة والاعتراف للبابا و- وعملوا هذه الديانة الجديدة وبدأ فعلا أهل ألمانيا وأهل إنجلترا البلدين اللي هم كانوا على شقاق وخلاف مع البابا بدأوا يدخلوا في البروتستانتية أقول لكم سنة 1536 اعتنق آه، هنري الثامن ملك انجلترا البروتستانتيه وكالعاده زي ما شفنا قبل كده في تاريخكم لما ملك بيعتنق ديانه بيحول البلد كلها على ديانته عاجبهم ولا مش عاجبهم هو كده فهنري الثامن فرض المذهب البروتستانتي على كل انجلترا فصارت كل انجلترا تقدس اليهود كل انجلترا ت- تحترم التوراة وترفض الإنجيل كل إنجلترا عايزة تقيم وطن لليهود في أرض فلسطين شايفين الموضوع جدره منين نتكلم على 1536 إنجلترا عملت الكلام ده 1917 وعد بلفور وبعد كده بدأت تعمل له إيه، يعني خطة لحد ما 1948 زرعت فعلا اليهود في آخر في أرض فلسطين الحبيبة الكلام ده قبليه ب 400 سنة اليهود بيخططوا قبليه ب 400 سنه محطوط المشروع ده ان هذا البلد ناخد ونحط فيه ارضنا واللي يساعدنا فيه النصارى من منطلق ديني مش هيساعدونا بس بضغوط المال او بالمصالح ال- الاستراتيجيه او الاقتصاديه والعسكريه لا ده انا هخلي النصارى الموجودين دلوقتي يعتقدون اعتقادا جازما ان مساعدتي جزء من دينهم جاءت إلى الدنيا هكذا ما يسمى بالنصرانية الصهيونية نصرانية صهيونية نصرانية متصهينة نصرانية تريد أن تساعد الصهاينة بالقصد كده علشان المسيح عليه السلام ينزل كما يعتقدون وفي الديانة بتاعتهم ديت على فكرة لغوا أي قيمة للبابا انتوا عارفين البروتستانت ما لهمش بابا يعني ال- الكاثوليك الموجودين في ايطاليا وفرنسا واسبانيا وغيرها من الدول الكاثوليكيه ليهم البابا المعروف اللي احنا عارفينه دلوقتي موجود في الفاتيكان وهو يسمع له كل كاثوليك العالم والارثوذكس ليهم البابا عندنا موجود في اسكندريه وبرضه كل الارثوذكس في العالم بيحترموا رايه وبيقدسوا ما يقول البروتستانت ما عندهمش بابا لان اليهود هم اللي عاملينها ومش عايزين يكون ليهم قيمه مش عايزين واحد معين يسيطر عليهم عشان يفضلوا هم بافكارهم هم اللي زارعين الكلام ده كله جوه ال ال ال الديانه الجديده يبقى هم عايزينهم يساعدوهم من غير ما تبقى ليهم قوه كبيره تواجههم في يوم من الايام وما لهمش كهنوت ما عندهمش الكهنوت اللي موجود عند النصارى التانيين ولا يقدسون الكنيسه بشكل عام عشان كده ما عندهمش مشكلة انهم يصلوا في اي مكان على غير المذاهب التانية اللي محتاجة كنيسة لازم تصلي فيها يعني لما تيجي تراجع تلاقي في تفريط في امور كتيرة جدا لدرجة ان في ناس بتسمي البروتستانتية علمانية النصرانية يعني ناس ما هماش متمسكين قوي بالدين زي موضوع ال- الكاثوليك او الارثوذكس لكن هذا اللي عندهم جزء ق- صغير من التمسك بالدين هذا الجزء الصغير من التمسك بالدين لصالح اليهود يعني كأنها يهودية مغلفة شيء متفصل علشان يساعد اليهود في الدنيا على إقامة وطن لهم في فلسطين ويساعد اليهود في الدنيا على البقاء كأمة تحترم بين الناس لأن كل الناس محتقرة اليهود ومقللة من شأنهم وقيمتهم يبقى ده الوضع اللي عمله تا- يا ترى الكنيسة سكتت على الكلام ده طبعا الكنيسة الكاثوليكية عملت مشاكل ضخمة جدا من اول ما ظهر هذا ال- ال- المبدا وشعرت الكنيسه الكاثوليكيه ومكانها الاصلي روما شعرت بالخطر الشديد لان بدات الثورات تقوم من كل مكان طبعا اكثر الثورات موجوده في المانيا وفي انجلترا لكن برضو موجود في فرنسا موجود في ايطاليا موجود في اسبانيا موجود في هولندا موجود في معظم ال- ال- الاقطار الاوروبيه الناس كلها كانت ضجه من الكنيسه بدات تحصل ثورات لكن الكنيسه لسه قويه ولسه عندها ميليشيات ولسه عندها اتباع ولسه عندها امراء بيسمعوا كلامها وخاصه في فرنسا فاقامت الكنيسه ما يسمى بمحاكم التفتيش محاكم التفتيش دي اللي بعد كده في الاندلس كانت بتدور على المسلمين اول ما اتعملت اتعملت عشان تدور على النصارى البروتستانت وبدأت تدور على النصارى بروتستانت في كل حتة وإذا اكتشفت واحد بروتستانتي فبتقوم بذبح هذا الإنسان بعد تعذيبه أمام الجميع ومحاكم التفتيش هي اللي فيها أدوات تعذيب غير متخيلة حقيقة غير أدمية موجود يعني فيها إجرام شديد جدا ووصف هذه الآلات موجود بكثرة في الكتب الأوروبية ومحاكم التفجير دي كان مقراتها الرئيسية في داخل الكنائس الكبرى في كل مدينة من مدن أوروبية يعني بيقوموا بالتعذيب في داخل الكنيسة مع ان هم بيخرجوا للناس بعد كده بخطاب الرحمة وخطاب المودة والألفة لكن سبحان الله عندما يلتقي يعني ال- البروتستانت مع الكاثوليك تجد سبحان الله ال- ال- العنف الشديد والمذابح الكبرى ومن أشهرها مذبحة باريس قتل فيها آلاف من البروتستانت انقسمت بكده أوروبا نصين نص مع الفكرة البروتستانتية أو اليهودية ودولت معظم ال- القائمين عليها في ألمانيا وإنجلترا ونص تاني مع البابا بيساعدوا ومعظم دولت موجودين في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا يبقى القسم تقريبا الشمالي ماشي مع اتجاه الاعتراض أو الاحتجاج أو البروتستانت والقسم الجنوبي ماشي مع البابا وصارت بينهم حروب كبيرة جدا لما انجلترا اعتنقت البروتستانتية كمذهب دعت اليها كل يهود اوروبا فبدأ اليهود المضطهدين هنا وهناك اللي كانوا عايشين في مشاكل موجودين في اي بلد من البلاد بدأوا يتجهوا الى اوروبا الى انجلترا وخلي بالك انجلترا كانت منعت دخول ال- اليهود من سنة 1290 على ايام ادوارد الاول اللي قال كل اليهود يخرجوا من داخل آه، آه، آه، انجلترا زي ما قلنا قبل الفاصل دلوقتي العكس بيحصل بعد 250 سنة تقريبا او 248 سنة تحديدا بدأ آه، ال- ال- هنري الثامن في آه، انجلترا يدعو اليهود الى التجمع في انجلترا فعلى علت نسبة اليهود بشكل كبير في داخل انجلترا بالاضافة للبروتستانت اللي هم كلهم بيشجعوا اليهود وبيقدسوا اليهود فكترت اموال اليهود وكتر الوضع الاجتماعي لليهود وبدأت انجلترا تاخد موقف عسكري مجابه لل ال- ال- ال- البابا الكاثوليكي وبدا يكون عندي مذهبين دلوقتي مذهب كاثوليكي موجود في الجنوب ومذهب بروتستانتي بالاضافه لمذهب شرقي ظهر في الشرق اللي هو مذهب الارثوذكس فديت طوائف النصارى ال- المختلفه الغريب جدا ان سنه 1544 يعني بعد هذه الاحداث بعده سنوات قليله جدا تبرأ مارتن لوثر من هذا المذهب هو اللي اصلا قام بالموضوع وهو اللي دعا اليه وهو اللي حرك الناس وهو اللي حرك الجموع مع مرور الوقت بدا يكتشف يوم بعد يوم انه اتلعب بيه وما كانش يعرف الكلام ده وان اليهود هم اللي زقوه على هذا الموضوع وزقوه من منطلق يهودي وان الكلام اللي قالوه في البروتستانتيه ليس صحيحا وان لا في حاجه اسمها يعني آه، آه، اقامه وطن لليهود في ارض فلسطين ولا في حاجه اسمها التوراه محرفه والانجيل غير التوراه غير محرفه والانجيل محرف ولا في ال- الاكاذيب فكتب كتاب غريب جدا قال في هذا الكتاب عنوان الكتاب ما يتعلق باليهود واكاذيبهم ما يتعلق باليهود واكاذيبهم لكن هذا الكتاب لم يكتب له الشيوع اللي اشتهر كتابه الاولاني المسيح ولد يهوديا ليه لان الناس كان هواها ان تخرج من خارج سيطره الكنيسه فقالت له لا يا مارتن لوثر اللي انت قلته الاول هو اللي هنمشي عليه واللي انت بتقوله دلوقتي احنا ملناش دعوه بيه وكملت الدعوه البروتستانتيه واكتشفت امريكا في ذلك الوقت وبدأت الناس تهاجر إلى أمريكا ونتيجة الاضطهاد اللي كان عامله البابا والكنيسة ومحاكم التفتيش اللي عاملينها البروتستانت بدأ البروتستانت الموجودين في أي حتة في أوروبا يتجهوا إلى البلاد الجديدة أمريكا يا ترى اليهود عملوا إيه في أمريكا يا ترى الإنجليز عملوا إيه مع الأمريكان يا ترى عملوا إيه مع اليهود يا ترى البابا سكت ولا ولا حصلت تطورات أخرى في أوروبا غيرت من خريطة الأحداث ده ان شاء الله اللي هنعرفه الحلقه الجايه اسال الله عز وجل ان يفقهنا في سننه وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء عن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء